أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا هو الدرس الثامن والأربعون من دروس التفسير وأنا أحبكم في الله الدرس الثامن والأربعون من دروس التفسير وما زلنا في سورة الفاتحة وعند قول ربنا جل جلاله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ووقفنا عند قول الله عز وجل غير المغضوب عليه وذكرنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود اللهم لعن اليهود اللهم اكفنا شرهم واصرف عن المسلمين أذاهم ومكرهم اليهود لعنهم الله ملعونون عند الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فهؤلاء الملعونون دائما دأب من لعن واللعن الطرد من رحمة الله أن يجتهد في إخراج الناس من رحمة الله أو إبعاد الناس عن رحمة الله انظر إلى إبليس اللعين عليه لعنة الله اللهم لعنه بلعنتك التامة هذا إبليس اللعين حين لعن وطرد كان حريصا على أن يجعل كل الناس ملعونين كان حريصا على ذلك قال فبما أغويتني ها لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فالشاهد أن هؤلاء الملاعين اليهود كانوا أيضا حريصين على أن يبعدوا الناس عن عن رب العالمين وهذا دأب الملاعين في أمثال العرب السائرة أن المرأة إذا زنت ودت أن كل النساء زنينا هكذا دأبها أن المرأة إذا وقعت في فاحشة تود أن كل الناس تكون مثلها ولذلك تجدها تبحث عن مثيلتها فدايما تلاقي تدور عن الايه فلانه اه فيها وفلانه فيها وفلانه عمل كانها تاتنس بكثره الفاجرات من امثالها هذا دأب بشري آفة بشرية لكن اليهود كما في طباعهم وقد ذكرت لكم على مدار الحلقات الماضية كثيرا من طباعهم التي نحذر أن يكون فيك بعضها أن من طباعهم أنهم كالطفل العنيد هم كده فعلا يعني تقرأ قصتهم مع سيدنا موسى تحس انهم طفل طفل وطفل ايه بيحب المخالفة يحب المخالفة هم بيحبوا كده يحبون المخالفة فالشاهد ان هؤلاء اليهود لما لعنوا وطردوا وابعدوا سيدك النبي يقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اليهود قوم حسد اليهود قوم ايه حسد بقى جواهم حقد حسد والحقد والحسد اللي جواهم انت تشوفه النهاردة يعني قدر لي ان ارى مثلا صورة لجنود يهود في في دبابة ضخمة وطفل بيرمي الدبابة او عدة اطفال بيرموا الدبابة بطوب الطوبة يعمل ايه في الدبابة ولا هي ولو جت في عينه هو حتى نفسه الطوبة مش تعمل له حاجة ولكن تخيل بقى ان تضرب دان الدبابة على مجموعة من الاطفال الموضوع مش طبيعي زي ما كده يعني هو كان ممكن يسيب الدبابة وينزل يجري ورا الواد يجيبه من قفاه ممكن يعني ده تصوري برضه معلش مش عارف الكلام ده واقعي ولا لا لكن فعلا لو هو ساب الدبابة ونزل جري ورا الواد الواد هيسرع الواد الفلسطيني لكن هو ده الحقد والضغينة اما تشوفهم اما هم بيضربوا في لبنان اليومين دول الضرب فيه ايه غل آه في غل بيضرب بغل اللهم انتقم منهم يا رب نسأل الله ان ينتقم منهم ويرد كيدهم الحقد والغل ده واحنا بالمناسبة برضو ممكن نقول ان اذا كان اللي بيقتلهم شيعة واحنا ما بنحبش الشيعة ولا عمرنا هنكون احنا والشيعة حاجة واحدة الا اننا نتعاطف مع الشيعة من كونهم مسلمين وان كان مسلمين مبتدعة وان كان بعضهم كفار الا انهم مهما يكن برضو ايه اقرب الينا من اليهود ربنا سبحانه وتعالى قال لما انتصر الروم على الفرس ويومئذ ايه يفرح المؤمنون بنصر الله لان الروم وان كانوا نصارى الا انهم اهل كتاب اقرب من الفرس اللي بيعبدوا النار اللي هم الملاحده يعني فهمني ازاي فمن باب اولى هنا برضو ان احنا نتعاطف عشان بعض الاخوه عمال يحذر من الشيعه ويكتر الكلام في... احنا صحيح بنكره الشيعه او ما بنحبهمش لكونهم يسبوا اباءنا وامهاتنا فيسبون ابا بكر وعمر وعثمان ودي بانت في كلام حسن نصر الله اللي كل الناس معجبه بيه النهارده اللي قال ان احنا اولاد ايه علي والحسين والحسن والحسين قال كده احنا اولاد علي والحسن والحسين ودخلت ده برضه حديث الناس بينقلوا لي الكلام ما اعرفش الحقيقه فين قال ان في مداخله على طول قالوا لا احنا اولاد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فالشاهد ان هم لا هم ما بيقولوش كده هم بيقولوا ان هم اولاد ايه علي والحسن والحسين وفاطمه بس وبقيه الصحابه عندهم كفار الا ستة او سبعة فالشاهد ان احنا مش ده الوقته مش ده وقته ان احنا ايه نتكلم على الشيعه دلوقتي احنا عارفين ان المجرمين اليهود دول بيضربوا على ان دول ايه مسلمين شيعة ولا غير شيعة بيضرب كل فالشاهد انه آه ولعل هذا سبحان الله العظيم من تدبير العزيز العليم دفع الله الناس بعضهم ببعض خفف الوطأ شوية عن غزة عن اهل السنة يعني الله أعلم كيف تدور الأحداث لكن خلاص الكلام اللي أنا بقوله أن هؤلاء اليهود قوم حسد ومش عارف احنا لسه ما اتكلمناش عن الحسد هم نقطتين هنتكلم عنهم فيما بعد حسد وبهت وقلنا قصة عبد الله بن سلام قال إن اليهود قوم ايه بهت فإذا علموا بإسلامي بهتوني البهت الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه فإن كان فيه ما قلت فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهت البهتان افتراء الكذب افتراء الكذب انك تقول على واحد انه كذاب وهو مش كذاب انه حرامي وهو مش حرامي انه جاهل وهو مش جاهل ده بهت لكن النقطة اللي عايز اقف معاها في حلقتنا المرة دي من صفات اليهود التي نريد ان نتساءل وانا قلت الكلام في البداية احنا مش بنتكلم عن اليهود ولا بنتكلم عن النصارى احنا بنتكلم عن انفسنا هل الصفات دي فينا ولا مش فينا الصفة اللي هنذكرها في هذه الحلقة العجب قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن نحن أبناء الله وأحباؤه غرور حط جنب العجب الغرور كمان في الآية اللي بعدها وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات العجب والغرور وقالت اليهود والنصارى نحن إيه أبناء الله وأحباؤه مشكلتك يا سليمان من يوم ما التحيت انك بتبص للناس كده دول عوام ده حليق ده مدخن دي متبرجة فعلا كأن حسين وشركاء عاملين نحن أبناء الله وأحباؤه احنا الناس بتوع ربنا سيبك من الناس بتوع الدنيا دول هذه آفة اليهود قد تسربت إلى نفوس خاصة أهل السنة أن يعتقد أنه هو أهل الديانة وغيره ما يجي يتكلم عنهم دول عوام دول فساق فجار دول سبحان الله العظيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق سبحان الله العظيم اليهود ودي تعلمك وتخوفك يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما, ما لم يؤت أحدا من العالمين ومع ذلك زي ما تشوف بقى العذاب لما يجي وقطعناهم في الأرض أمما وجعل منهم من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير ها وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا لا إله إلا الله تخيل بقى لما يبقى جعلك أنبياء وملوك وبعدين قردة وخنازير هي دي اللي ما تطمنكش أبدا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هي دي اللي تخوفك يا عم اوعى تفكر عشان انت حفظت القرآن بقيت ولي ده ممكن يلعنك بالقرآن اوعى تفكر عشان انت ملتحي بقيت ولي ده ممكن بلحيتك وتتنصر وتكفر وترتد وتموت على غير المله اوعى تعجب ولا تغتر لما بكى سفيان الثوري عند موته فقيل كل هذا من الذنوب شال قشة من الأرض وقال والله للذنوب أهون علي من هذه ولكني أخشى سوء الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اوعى تفكر انك بقيت طالب علم بقيت سني بقيت دين بقيت كبير احذر احذر كان لسه دلوقتي مناقشة حادة مع واحد بيقول يعني الواحد لو عصى ربنا وبعدين تاب سنتين ثلاثة ورجع لنفس المعصية تاني يبقى التوبة الأولانية مش مقبولة قالوا لا يبقى التوبة الأولانية ما كانش صح لأنه لو تاب صح ها مش من شروط صحة التوبة العزم على ايه على عدم العودة طالما عاد يبقى ما كانش صح يقول لي ليه مش حديث أن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا قلت له ذنبا نكرة الذنب الثاني ده غير غير الأولاني هي إشكالك إنك تقع في نفس الذنب تاني إنك ترتكب نفس الغلطة تاني يبقى دليل إن التوبة الأولانية ما قبلتش هي... يبقى كل فترة التوبة دي هتتضم على الأولانية هيبقى كله ذنب اللهم تب علينا توبة نصوحة ودي جاية منين من خبث النفس يا جماعة بعد ما كتبنا في قصص الأنبياء ودرست قصة بني إسرائيل كده بتفصيل شوية مع سيدنا موسى اليهود مع سيدنا موسى في سيناء شيء عجيب جدا يا جماعة لسه بلغني أمس اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الحق أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به بلغني أمس أن أحد المشايخ واحد بيقال له شيخ يعني بيمثل مسرحيه لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم بس بيمثل مسرحيه حاجة تكسف فقلت آه هو من 30 سنة نفسه يمثل هو كان نفسه يمثل ففضلت الآفة فين جواه عارف هي قصة بني إسرائيل بني إسرائيل لما كانوا عايشين في مصر وفرعون ها كابس على نفس أهاليهم كده ها وزيئين الذل وساكتين لما خرجوا شيء عجيب انه فضل جواهم برضو ايه الذل مع انهم خرجوا من مصر وبقوا ملوك انفسهم اللي بيحكمهم دين الله نبي موسى كليم ومع ذلك برضه فضلوا فيهم الآفة دي عشان كده ربنا كتب عليهم التيه ايه اربعين سنة عارف ليه عشان الجيل ده ينقرض الجيل المريض بايه بالذل لغير الله عشان الجيل ده ينقرض ويتولد جيل جديد ما شافش ذل ما شافش اصنام ما شافش طواغيت فيطلع جيل جدع جيل رجاله اللي هم خدهم معاه مين يوسع بن نون ودخلوا الارض المقدسه الشاهد اللي كنت عايز لكم ايه ان شوف لما كان الذل في نفوسهم وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا اجعل لنا اله حاجه حاجة الجن الجن لسه بقى معدي بيهم البحر شايفين الآيات يقول اجعل لنا إله وبعدين الموضوع فين ها الموضوع في نفسهم موجود عبدوا العجل ما سكتوش غير أما عبدوا العجل شيء عجيب لما تقرا قصه عبادتهم العجل دي مش موضوع تفصيلها دلوقتي لكن هي لسه جواك البت الفلانية المعصية الفلانية الآفة الفلانية لسه جواك هو ده الموضوع إذا كانت لسه جواك يبقى يوم من الأيام هتعملها حلك الوحيد إنك تنضف من جوه إنك تطلعها بعض الناس كان في سكة المعاصي التحم ودخل سكة الدين وخد لقب شيخ وهو كان عمره ما خد ايه عمره ما خد لقب سمير راح وسمير جه وحسين راح وحسين جه وهاني راح وهاني جه بقى دلوقتي الشيخ هاني خد لقب وهو اصلا جواه كبر قديم كان بيدور عليه في الكوره ويدور عليه في الغنى ويدور عليه في البنات ما كانش لاقيه لقاه دلوقتي فين شيخ هي دي وقالت اليهود والنصارى نحن ايه ابناء الله واحبه انت منهم العجب اثنين الغرور وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه ها واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا رب سلم سلم يا رب الواد ابو شعره واقف لبس طاقيه وشعره نام خلاص وبقى حلو لكن يا ترى قلبه نضيف ولا لسه الافات موجوده واحيانا بعض الناس بيتعلم الدين عشان يتغر بيه فيقول لك من قال لا اله الا الله ايه دخل الجنه نقول له يا عم ما هو لا اله الا الله لها مقتضيات وشروط واسنان يقول ماشي ما هو أصابه قبل ذلك ما أصابه يدخل له النار شوية ويطلع يدخل الجنة في الآخر يا مسكين أنت قد جهنم لا ده كمان مين قالك أنك هتطلع وقال له أنت مسنا النار إلا أياما إيه معدودة مين اللي قالك أنك هتطلع اللي مش لو مت على التوحيد أطلع فهو مين يقول لك أنك هتموت على التوحيد إذا كنت عاصي مين يضمن لك أنك هتموت على التوحيد إذا كنت أنت ما زلت تقترف المعاصي لا بات تميم الداري ليلة يقرأ قول الله جل جلاله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم أم حسب الذين إيه ها ها اجترحوا ده يدوك مش مش خاض في المعاصي ده ايه ده جرحها بس جرحها بس اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا ما ينفعش ما ينفعش ان يبقوا اهل المعاصي زي الاتقياء ان الله لا يظلم مثقال ذره ذره لا فلذلك قلت لن يستوي صاحب المئة التسبيحة والمئة واحد لن يستوي صاحب التسعة وتسعين وصاحب المئة مش هيستووا أبدا لا يمكن أن يستوي عند الله عند الله عز وجل عاصي ومؤمن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ها؟ لا يستوون أم نجعل المتقين كالفجار ما ينفعش ذلك كل واحد يقعد بينه وبين نفسه كده ويبص يبص للصحابة أنا زي الناس دي يقعد يقول شوف النظافة قلت يا جماعة المثال ده ومش عارف ليه لازق لي اليومين دول إن لو في بنت بنت نظيفه محترمة بنت ناس ما اتلمستش وواحدة لها تجارب لما يقعدوا الاتنين كده احساس دي ايه واحساس دي ايه شوف الاحساس بالنظافة شكله ايه احساس بالامان احساس بالثقة صح كده فكذلك المطيع والعاصي ما يقعد المطيع كده نظيف حاسس ان هو انسان نظيف احساس بالثقة احساس بالامان مش انا قلت لك قبل كده الان ليه اكيد عامل عامل اللي عامل عاملة يبقى الان اما المطيع ها امن امن لذلك الغرور بكواذب الاماني والامال اوعى تعجب وتفتخر واوعى تغتر بالباطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي هذا روى موقوفا على الحسن البصري ويصح موقوفا ومرفوعا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسن العمل هي دي اللي بترعبني وتخوفني إن قوما خرجوا من الدنيا إيه ولا حسنة لهم لأن في حبوط يا جماعة اسمه حبوط الموازنة اسمه ايه حبوط الموازنة حبوط الموازنة زي ايه زي واحد سرق وتصدق الفلوس اللي سرقها اسم السرقة قد اجر الصدقة ولا اكبر اكبر اسم السرقة اكبر من ثواب الصدقة فلذلك تحبط الصدقة ويأسم يبقى تصدق وإيه وأثم وأثم زي اللي خرجت بغير إذن زوجها وراحت المسجد صلت ثواب الصلاة قد اسم الخروج بغير إذن ولا إن هنا أكبر فيهم ده اسمه حبوط الإيه حبوط الموازنة يبقى في موازنة بين الخير اللي اتعمل ها والشر اللي ارتكب وايه اللي فيه ولا يظلم ربك احدا حبوط الموازنة فلذلك هنا الغرور والعجب الاسم القلبي قد الاعمال اللي انت فيها والاكبر المعجب محبط عمله اللهم إنا نعوذ بك من اليهود ومن صفات اليهود أكتفي على هذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله